أهل القرآن أهل القرآن سهرة أسبوعية إعداد وتقديم عمر بطي شعب أيها الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وأنتم بخير فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب محفظي وقارئي القرآن الكريم أهلا بكم ومرحبا وكل عام وأنتم بخير اهلا بكم يا سيدي ومرحبا وكل عام وانتم بخير آه، الحقيقة احنا بنتوقع رحلة سرية وممتعة مع فضيلتك ومع القرآن الكريم ونبدأ ببداية تعرف فضيلتك على القرآن الكريم أول ما تكون وعيك وبدأت تحس معاني القرآن في فترة الطفولة انا طبعا يعني كنت آه، محب للقران جدا وحفظت القران وانا في سن عشر سنين تقريبا في أي وحفظت بلد
القران في قريتي اللي هي الان مدينه ارمنت كانت قريه في الاول ولكن الان هي مدينه من المدن الك- الكبيره فيها مصانع السكر وفيها زراعه القصب وفيها يعني مشهوره فأنا حفظت القرآن في مدينة أرمنت التي كانت قرية سابقا وتعلمت علم القرآن والقراءات في آه، قرية أصفون المطعنة التابعة لمركز إثنى وهي بجوارنا تقريبا حضر إلينا مدرس لعلوم القرآن والقراءات وتمركز في مدينة أصفون واستقبله أهلها بالترحاب وأقاموا له جمعية كبيرة آه، تقريبا يعني زي مدرسة ليحفظ فيها القرآن وعلوم القرآن والقراءات يعني من بداية ال- الطفولة آه، فضيلتك آه، شيخ عبد الباسط عبد الصمد توجهت إلى القرآن آم، يعني آم، م- من سن مبكرة جدا من عشر سنين هل اخترت هذا الاتجاه أم كانت هناك عوامل أخرى؟
لا أنا اخترت في الحقيقة لأني كنت محب للقرآن وكنت أتمنى على الله أن أكون قارئا مشهورا وكنت عندما أسمع قارئا يحضر في بلدنا في بلدنا من أي بلد أو مدعو لتلاوة القرآن أمشي حوالي أربع كيلو خمسة كيلو عشان أروح أسمع القرآن وكنت أستمع إلى المرحوم الشيخ رفعت في مقهى في أرمنت تبعد عننا حوالي 3 كيلو متر لأنه كانت الراديوهات قليلة وكانت المقهى الوحيد اللي فيها راديو فكنت حريص على أني أذهب إلى سماع الشيخ رفعت في المساء وكانوا إخوتي يعني اتجهوا اتجاه آه، إلى الأزهر الأكبر مني فأنا طلبت من والدي أن أكون قارئا وأن أتعلم علوم القرآن والقراءات حتى أن والدي رحمة الله عليه كان مستعد لأن أسافر إلى طنطا لأتلقى علوم القرآن والقراءات في طنطا لأن البلد المشهورة في علوم القرآن والقراءات وعندما حضر إلينا هذا الشيخ الفاضل آه، تلقيت عليه علوم القرآن والقراءات ومكثت عنده حوالي أربع سنوات حتى أنه يعني من حبي للقرآن أحس فكان دائما تبناني وكنت أرافقه في حفلاته الخاصة لأنه كان يقرأ وكان يدعى في بعض الحفلات فكان دائما يعني أرافقه في ال- في الحفلات وكنت أقرأ في الحفلات وأنا في سن صغير طيب هو الحقيقة يعني فضيلة الشيخ عباس عبد الصمد هذا الحب للقرآن الكريم الذي نشأ معك منذ الصغر آه، طبعا لا نتوقع في هذه السن المبكرة آه، عشر سنين فضيلتك بتقول لي ان تكون مستوعب معاني القرآن آه، استيعابا كاملا او فاهم آه، آه، آه، ماذا تعني الآيات او تفسيرها او تأويلها آه، فايه اللي كان بيستوقف فضيلتك في هذه السن المبكرة في القرآن الكريم هل كان مجرد آه، احساس فطري لديك هو إحساس فطري تقريبا وكان يعني يمكن أقول توجيه من الله سبحانه وتعالى إنه كان يعني يعني اختار لي هذا الطريق اللي لأني كنت بأتمناه على الله فيعني بصيت لقيت نفسي آه، اشتهرت في البلاد بعد ما تعلمت علوم القرآن والقراءات السبعة وحتى كان الشيخ رحمة الله عليه كان يريد أن يلقني القراءات العشرة وفي قراءات عشر كمان نعم فأنا قلت كفاية سبعة ولكن عندما جئت إلى القاهرة هنا تلقيت العشر الثلاثة الثلاثة الثلاث قراءات المتممة للسبعة على فضيلة المرحوم الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة الله عليه
طيب هل- هل اكتشفت موهبة الترتيل في نفسك ولا اللي حواليك هم اللي نبهوك لجمال صوتك وموهبتك في الأداء؟
وهو كنت أشوف يعني تشجيع من الناس فما دام في تشجيع من الناس يعني آه، كنت ب- أحس بأن يعني صوتي لازم يعني مقبول عند الناس وكنت آه، أجتهد في تحسين الصوت وترتيل القراءات والأحكام فكنت أسهر في ليالي كثيرة في الصعيد قبل أن أجيء إلى القاهرة قبل مجيئي إلى القاهرة فكنت مشهورا في بلاد الصعيد من أسوان إلى بني سويف حتى عندما عرض علي أن أحضر إلى القاهرة وأتقدم للإذاعة آه، فكنت يعني آه، مش مقتنع بالإذاعة لأن كنت مشهور في الصعيد وقلت لهم الإذاعة دي أنا مشهور في الصعيد فقالوا لي لا بدل ما تشتهر في الصعيد تبقى مشهور في العالم كله ففعلا أراد الله والتحقت بالإذاعة في سنة 50 51 وبدأت ال- الشهرة تبدأ من 51 كان عندي فضيلتك كم سنة بقى وقتها؟
كان يمكن عندي تقريبا يمكن 19 سنة أو 20 سنة 20 سنة فبدأت أسهر بقى في ده بعد طبعا ما انهيت دراسة لا آه، طبعا.
فنون التلاوة طبعا نعم الأحسن فين بقى درست فضي- فضيلتك؟
ما انا درست عند الشيخ ده هو ده اللي يعني كنت آه، بقول لحضرتك عليه هو الشيخ محمد سليم حماده هو مدرس علوم القران والقراءات وكنت ارافقه في كل حفلاتي حتى كنا يعني نتدارس القران في غير الاوقات ال- ال- ال- المدرسه وهل بتعتبر فضيلتك آه، شيخ عبد الباسط ان دي كانت دراسة اكاديمية زي اللي مثلا بيتلقاها آه، اي آه، دارس او متعلم في الازهر الشريف مثلا؟
لا هي دي, دي بتبقى دراسة أقوى لأنها يعني متمركزة وفيها ال- ال- الدروس وحفظ المتون وشرح المتون وأحكام القرآن فبتبقى مر- يعني متمركزة والإنسان مع الرغبة ال- ال- الكبيرة فبتبقى أقوى زي ما يكون درس خاص يعني آه تقريبا زي ما يكون درس خاص بالضبط عظيم آه، ط- آه، الحقيقة فترة الطفولة اللي فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد آه، ابتدى بيها آه، بتذكرنا بأن آه، صوت فضيلتك يعني ظل إلى الآن وربنا يحفظه لنا آه، بهذه الطلاوة وهذا الجمال آه، ظل محتفظا بشبابه نقدر نقول آه، بكل فتوته التي كانت في فترة الصبا وال- وما تلاها ما هو ال- الحمد لله من فضل الله طبعا القرآن لما دام الإنسان يحافظ عليه ويتقي الله فيه ربنا بيعطيه إلى النهاية طبعا يعني كان المرحوم الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي رحمة الله عليه والشيخ مصطفى إسماعيل بلغوا من الكبر يعني سن آه، بتاع ولكن ما زالوا كانوا محتفظين بقراءتهم إلى آخر لحظة ايوه انا كمان مش بس بتكلم عن القوة في آه، الصوت والاداء وانما ايضا طبيعة الصوت نفسه هو صوت صبي نقدر نقول مش كده ولا انا غلطان لا لا لا هو صحيح كده صحيح ما هو القرآن بيبقى الإنسان يعني ما دام يحافظ عليه ويتقي الله فيه فيه, فيه بيبقى الإنسان شاب إلى أن يلقى الله فكرت فضيلتك شيخ عبد الباسط في ان تصنف صوتك بين التصنيفات الموسيقية اللي بيعمد اليها بعض الموسيقيين احيانا آه، مثلا في الاصوات الرجالية مثلا التينور ال- ال- الحاجات دي كلها ما هي الأصوات نفسها أصوات موسيقية ومع كثرة السمع الإنسان يحب يسمع آه، قراء كثيرين ويحب بعدين نفس التلاوة فيها طبعا بياتي وفيها نهاوند وفيها صبا وفيها حجاز حجاز كار وفيها ففيها تلوين ولذلك القراء اللي بي- يعني بيحضروا ل- لاختبار في الإذاعة في عضوين من معهد الموسيقى بيحضروا اللجان دي عشان التلوين النغمي يمكن هذا الصبا اللي في صوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد آه، هو اللي آه، بيخلي آه، يعني شهرتك في الأداء في الطبقات العالية آه، من الأداء اللي بتجلجل وتلعلع في آه، الآفاق ونبقى سامعينها كده ونبقى أسعد ما نكون لما ب- حضرتك بت أو فضيلتك بتجلجل بصوتك بالطبقات العليا اللي فيه نعم الحمد لله ده من فضل الله من فضل الله وتوفيقه القراءة دي توفيق من الله طيب آه يعني آه لو طلبت من فضيلة الشيخ عباس عبد الصمد أن يسمعنا الآن بعض آي الذكر الحكيم بهذا الأداء الذي اشتهر به كل حال هقرأ لك ما تيسر ولكن القراءة تحتاج إلى يعني مدى طويل عشان الإنسان ويكون أمامه جمهور عشان يعرف يندفع وينطلق آه، وإن كانت التلاوة الآن مش هتبقى زي ما بتطلب أنت لكن أنا راح أقرأ برضو على آه، يعني أمر سيادتك ونسأل لا الله هي بركة لهذا البرنامج أو هذه السهرة إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حاسب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم الله احسنتم الله إليك. يعني فضيلة آه، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يذكرني بالحديث النبوي الشريف زينوا القرآن بأصواتكم نحن نحس هنا أن صوت الشيخ عبد الباسط زينة للقرآن الكريم الحمد لله رب العالمين من فضل الله عليك الحمد لله فضيلة الشيخ عبد الباسط آه، فضيلتك قلت ان وجود الجمهور امام القارئ له اعتباره آه، نعرف تفصيل هذا الرأي من فضيلتك يعني آه، ما هو الدور الذي يؤديه وجود الجمهور امام القارئ يعني هو بيحس بأن الناس بتستمع القرآن وتستوعبه يعني بصرف النظر عن ال- يعني التهريج و... و... والت- و... وكلمة الله يعني بأصوات مرتفعة ولا بتاع دي أنا ما تعجبنيش يعني أحب أن سماع القرآن يبقى فيه برضو آداب وللقرآن آدابه في الاستماع بصرف النظر عن التهريج اللي بيبقى يعني خارج عن الحدود دي بيضيع يعني هيبة القرآن وانا احب الحفلات اللي يعني الناس تبقى فيها احس انا بان الناس متجاوبه معي بدون آه، بدون تهليل و...
نعم.
واصوات مرتفعه تطغى على قدسيه اللحظه يعني صح تمام
آه، طيب النقطة الأخرى اللي فضيلتك ذكرتها آه، فضيلتك دلوقتي طبعا قرأت من الذاكرة آه، ففضيلتك طبعا آه، من يعني حافظ القرآن منذ عشر سنوات فضيلتك قلت لي نعم وإلى الآن ويعني ربنا ي- يعني يثبته في فؤادك دائما يا رب الحمد لله آه، أحيانا بعض آه، قارئ القرآن الكريم يقرؤون من المصحف ويقولون إن هذا أفضل آه، إسلاميا لأن التلاوة من المصحف في حد ذاتها عبادة نعم وهي فيها ثواب أكثر النظر إلى القرآن وهو يقرأ فيها أكثر يعني أكثر عبادة آه.
فضيلة ال- آه، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد آه، ننتقل إلى آه، بداية الاحتراف يعني فضيلتك حكت لنا فترة الطفولة الأولى والذكريات الأولى في أرمنت ثم آه، الانتقال إلى الدراسة مع فضيلة الشيخ الذي كان أستاذك آه، ثم انتقلت إلى القاهرة بعد ذلك نعم.
ودي كانت بداية الاحتراف نعم آه، بداية الاحتراف آه. آه، نعرف بقى مرحلة الاحتراف إيه اللي تم فيها بالضبط أنا طبعا تقدمت للإذاعة بناء عن رغبة مستمعية الذين كانوا يسمعون يسمعونني قبل التقدم للإذاعة فهم عرضوا علي أن أتقدم للإذاعة وكنت مترددا يعني أتقدم للإذاعة أو آه، أقيم في بلادي في الصعيد وبعدين أنا قلت يعني أنا هروح فين في مصر لأنه مصر دي بلد كبيرة وأنا يعني مش راح أكون حاجة فيها ولكن توفيق الله وإرادته أرادت ذلك تقدمت الإذاعة في سنة آه، 50 واختبرت أمام اللجنة ويعني نجحت والحمد لله بامتياز ولكن مع هذا برضو كنت مترددا في إقامتي في القاهرة أو أكون إقامتي في بلادي الصعيد منها سنة 51 أنا كنت طلعت إلى تأدية فريضة الحج مع المرحوم والدي وأول تسجيلات سجلتها في في جدة في إذاعة المملكة العربية السعودية دي أول تسجيلات إذاعية على الإطلاق أول تسجيلات إذاعية وإن كان كانت الإذاعة هنا كنا نقرأ على ال- الهواء مباشرة كنا في الصباح نقرأ في الاستوديو يعني بدون تسجيل يعني غير ال- ال- ال- ال- ال- الذي يحدث الآن فبعد السعودية رجعت إلى القاهرة ومكثت بها حتى كنت مقيم في فندق من الفنادق بجوار السيدة زينب رضي الله عنها لأن كانت السيدة زينب هي بداية ال- يعني شهرتي ومنها آه، بدأت لأنه كانت الحفلات تقام في مسجد السيدة زينب بمناسبة المولد فأنا دعيت للقراءة فيها فكانت أول يعني آه، آه أول قراءة كانت في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها فكانت هي السبب فسكنت بجوارها مدة في فندق ثم انتقلت إلى شقة بجوار في مواجهة المسجد مباشرة برضه ثم انتقلت إلى مسكن ثاني في الحلمية الجديدة برضه قريب من السيدة زينب كان بدأت بقى شهرتك تطغى في الآفاق وبدأت تتعرف كقارئ آه في مصر مم.
دعيت بقى في الوجه البحري اسكندريه في المنصوره البلاد اللي ما كنتش يعني آه، آه، ما كنتش بدعى فيها انما بدات بعد ما انتقلت الى القاهره مم.
فكان في فرق كبير بين الصعيد والوجه البحري والبتاع وبعدين اخترت الله سبحانه وتعالى اخيرا واستقريت في القاهرة ومنها بقى يعني بدأت الدعوات آه، تقبل علينا من البلاد العربية والبلاد الإسلامية فسافرت إلى دمشق سوريا أحييت رمضان في المسجد الأموي الكبير هناك وتنقلت بين ال- حلب واللاذقية وحما وطرطوس وبني ياسف العواصم الكبيرة يعني.
مم.
ثم دعيت في بيروت وحصلت على أوسمة وناشين من آه، سوريا ومن لبنان ثم دعيت بعد ذلك إلى الأردن وأحييت رمضانين بالمسجد الأقصى قبل ال- آه، الاستيلاء عليه وبعد ذلك سافرت إلى في المسجد الأقصى بقى في مكان المعراج آه، نعم نعم في مكان معراج في المسجد الأقصى التي تشد إليه الرحال آه طبعا كان إحساس فضيلتك وقتها طبعا يعني لا يوصف متهيألي أنا أستصعب إن أنا أسأل فضيلتك توصف لنا إحساسك لحظتها في روحانيات كبيرة جدا وكنت أحس يعني بالتلاوة هناك يعني الواحد كأنه بيقرأ في الجنة آه. آه بس هم كانوا هناك يفضلون التلاوة بعد صلاة العصر في المسجد الأقصى فبعد صلاة العصر بتبقى يعني الإنسان وهو صايم بيبقى فيه ولكن كان يعني زي ما تقول فيه كان دفعة إيمانية قوية كان الإنسان برضه بيؤدي آه فقالوا هم إنه أغلب المستمعين بيصلون العصر في المسجد الأقصى لأنه بيقضوا حاجاتهم في الأسواق هنا ويرجعون إلى القرى بتاعتهم بعيدة فكنا نسجل في العصر ونقرأ في المسجد ويسجلوا القراءة ويذيعوها بالليل الساعة 9 تقريبا أو 8 ونص مساء وبعدين يعني اقترحت اقتراح مرة كنت على وزير الإعلام الأردني قلت له يعني نحيي ليلة 27 رمضان بالمسجد الأقصى وتكون يعني الإذاعة تنضم إليها بعض البلاد العربية والإسلامية ويذاع ليلة القدر من المسجد الأقصى إيه رأي معاليك دي والله دي فكرة طيبة فنزع مدير مكتبه وقال له ابرق مش عارف ايه وابرق لبعض البلاد العربية والإسلامية فاستجابت بعض الدول أو غالبيتها وبقوا فعلا برضو أحيينا ليلة 27 ليلة القدر من المسجد الأقصى فكانت ليلة تذكر فضيلتك كانت ايه الجزء من القرآن الكريم الذي اخترته للتلاوة في هذه الليلة المباركة طبعا ليالي القرآن طبعا كثير وفيه مناسبات كثيرة طبعا نزول القرآن هو في ليلة القدر فاخترنا يعني كل مناسب في ليلة القدر اخترناه وكانت القراءة والتواشيح الدينية برضو زي ما يقام هنا في مصر إنما المهم كان المسجد الأقصى يعني مليان عن بكرة أبيه في هذه الليلة المباركة وكانت موفقة جدا
آه إذا انطلقت شهرة فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد لتجوب الآفاق ويعني آه هسمح لنفسي ان انا اقول ان فضيلتك اخذت شهرة مدوية بشكل خاص آه بعد جيل الشيخ الشيخ محمد رفعت يعني كان فضيلتك ألمع اسم في القراء بعد هذا الجيل مباشرة الحمد لله من فضل الله لأن أنا طبعا سافرت بلاد كثيرة جدا في البلاد العربية والبلاد الإسلامية والإفريقية والأوروبية وأمريكا رحت 14 ولاية في أمريكا حتى إني أنا سافرت جنوب أفريقيا ما حدش دخلها جنوب أفريقيا دي أبدا اللي هي جوهانسبورج ودربن ورأس الرجاء الصالح يعني كان المسلمين هناك يحاولوا مع الحكومة دخول هناك لأنه مفيش تمثيل دبلوماسي مع أي بلد عربي في جنوب أفريقيا والمسلمين هناك أقلية أقلية ففعلا مع كثرة إلحافهم الحكومة وافقت لهم فرحت خدت شهر ونص في جنوب أفريقيا يعني جلت فيها البتاع وحتى إنه بعض الناس اللي هناك أرسلوا أولادهم للأزهر يتعلموا القرآن عشان يكونوا قراء زي الشيخ عبد الله عبد الصمد وفعلا حصل كم واحد حدث يعني هنا جو تعلموا ما كانش ينطقوا بكلمة عربية واحدة لكن تعلموا العربي وحفظوا القرآن وأحكام القرآن في تقريبا يعني مدة وجيزة في سنتين كان قارئ حتى أنه قال لي اديني شهادة عشان يعني أقرأ هناك أنا قلت له خلاص أدي لك شهادة حق وبعدين سافرت تاني برضه هناك جنوب أفريقيا مرة أخرى من سنتين لقيت الشيخ ده بيقرأ بقى هناك وعاملينه بقى ايه الشيخ شبير بقى طبعا معروف آه. آه. آه. طبعا عشان كده أنا بقول فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد طبقت شهرته الآفاق واحنا معلش هفكر فضيلتك بحاجة كده انا فاكرها برضه فكان في في هذه الفترة انتشر لك لقب شيخ عبد الباسط براندو اه ده طبعا انتشر وكانت الجرايد تكتبه في مجلة الجيل الجديد كان دايم اعتقد يعني كانت محاربة من ضمن المحاربات يعني بعض الناس يا كانت حرب بقى ما كانتش يعني اعتقد يعني كان من بعض الناس يعني ولكن يعني ربنا لما يكون يعني فعال لما يريد آه مش فعال لما تريد لما يريد هو أيوة. فدي يعني كانت سبب في انه ربنا برضه يعني رفعني اكثر آه. كانت شهرة اكثر فمن فضل الله طبعا احنا نرفض هذه المقارنة بين فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وبين مارلون براندو او غيره فإنما هي تدل يعني على أن شهرتك كانت كبيرة يعني وعريضة جدا ولك شعبية عظيمة يعني.
وإن كان يعني في غرض الناس كانت لها هدف ثاني ولكن الله يعني إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فأراد الله بنا خيرا
طيب أنا يعني نفسي دلوقتي أستفيد وأفيد معي آه، المستمعين الكرام آه، الذين يستمعون إلى فضيلة الشيخ عباس عبد الصمد الآن وورد في حديث فضيلتك الآن آه، التلاوات أو القراءات السبع نعم.
والقراءات العشر نعم.
ممكن ناخد فكرة عنهم وناخد نماذج لهم كده آه، هي ت- تقريبا هي يعني لهجات لهجات العرب نزلت في عهد الرسول وكلها وقرأوا بها وقرأ بها آه، الصحابة وبقت يعني آه، آه، موجودة لغاية آه، وقتنا هذا وفي كتب وفي متون وفي آه، هي ما تختلفش في المعاني تختلف في اللفظ زي اللهجات مثلا الصعيد بيتكلم بلهجة والبحيرة بيتكلم بلهجة وبتاع إنما المعنى واحدة ده بيقول يا وله وده بيقول يا وله وده بيقول يا ولد فتلاقي هناك في نافع المد ويا واد ويا ود اه يعني فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لو آه، مثلا اخترت لنا آية قرآنية كريمة الآن وتلوتها بهذه القراءات المختلفة عشان ناخد فكرة عن كل قراءة منها نعم.
ممكن نعم أقول لك أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى دي رواية حفص اللي بنقرأ بها احنا في بلادنا ومعروفة للعامية يعني المتعلمين بقى نقول لهم آه، اللي دارسين بقى عن القراءات والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى دي رواية ورش هي يا سيدي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولل الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ال- القراءة الأولانية فيها تقليل التقليل ده يكون إلى الفتح أقرب يعني فيها تقليل والضحى تعتبر تقليل والضحى يبقى إمالة والإمالة إلى الكسر أقرب وديك إلى الفتح أقرب فدي رواية حمزة وديك رواية ورش وبعدين دول بينضموا كل القراء فيهم لانه ما فيهمش قراءات تانية يعني مفيش روايات تانية في الحتة دي بقى في روايات تانية بقى في المنفصل وفي المتصل مثلا يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا فيه اللي مد حركتين وفيه اللي مد اربعة وفيه اللي مد ستة أكثر أكثر تسجيل فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يعتز به ويعتبره تسجيلا نادرا والأكثر انتشارا في الدول العربية والإسلامية هو تسجيل أي مناسبة أو أي آه، آيات معينة يعني لا على كل حال هو مفيش آيات معينة إنما فيه حفلات أو ليالي بتبقى فيها روحانيات بتبقى فيها تجليات بتبقى فيها يعني حاجات زي كده فدي أنا أعتقد إنها كانت يعني أيام ما كنا بنسهر رمضان في المسجد آه، بني أمية الكبير في المسجد الأموي في دمشق كانوا يسجلوا هناك كثيرا من التلاوات وكانت استعداد الاستعدادات هناك متوفرة جدا والميكروفونات نظيفة وكان ال- الاجتماع كبير قوي فالحفلات اللي زي دي بتكون فيها يعني انما هو ده التسجيل اللي بنسمعه بصوت ال- يذكر هذه الليالي في هذا المسجد آه، ذكريات أو بيحمل لها ذكريات خاصة يعني
ايوه تقريبا يعني ما كنا بعض الاحيان نقرا في سوره الحق هناك وكنا لا- كانوا لما يسمعوا الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني جدا وكانوا يبكون من من الفرح وكانوا يتمنون على الله أن يكونوا من هؤلاء الناس ونحن معهم أيضا وفعلا نتمنى هذا ونرجو أن يجمعنا وإياكم مولى سبحانه وتعالى آه، إن شاء الله على خير دائما فضيلة آه، القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد لا ننسى ونحن نحاول فضيلتك أنك آه، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب آه، قراء ومحفظي القرآن الكريم نعم.
آه، يعني لو طرقنا قضية أجور القراء طرقا خفيفا وتحدثنا عنها ما هي آه، أقوال فضيلتك فيها الأجور القراء دي على كل حال ما حدش بيختلف فيها وبعدين حسب ال- الطالب اللي بيطلب يعني حسب الاستعداد صاحب الدعوة يعني إذا كان عنده استعداد يتفاعل قارئ يعني لأن القراء درجات فحسب استعداده هو في ناس عاوزة تتباهى وتتفاخر وتجيب فلان دول بتقول لهم إيه بقى؟
والله على كل أنا حال عايز أوجه لهم رسالة في هذه السهرة اللي بيحبوا يتباهوا دول والله على كل حال حسب استعداده ما دام عنده يعني استعداد وعنده آه، فلوس وعايز يجيب فلان ويجيب فلان مش مانع ها يعني آه، فضيلتك تشوف ان ده افضل من ان هو مثلا آه، ينفق آه، هذه النقود في اشياء اخرى مثلا لا إذا كان في أشياء خرافة في القرآن أفضل إذا كان يعني في طريق غير القرآن فطريق القرآن أسلم الا ترى فضيلتك ان هناك بعض المبالغه في اجور آه، بعض كبار القراء وانا لا اقصد آه، يعني اسماء معينه ولكن بشكل عام اتحدث
آه، يعني أنا ما أقدرش أقول يعني القرآن لا يقدر بثمن والإنسان اللي بيدفعه ده مش بيدفعه عشان أجر القرآن لا بيدفعه أجر حبس للقارئ لأنه بياخده وبيخليه عنده ساعتين أو ثلاثة سواء قرأ أو ما قرأش فده ما يعتبرش أجر للتلاوة نفسها إنما أجر حبس
ده تفسير مريح جدا الحقيقه آه، فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما هي الذكرى الرمضانية القرآنية التي لا تنساها كلما جاء رمضان؟
أنا طبعا ما أنساش أيام المسجد الأقصى دي لا زرت يا لا زلت أرددها وأذكرها ولا أنساها أبدا لأنها كانت يعني آه، شهر رمضان وتلاوة القرآن وفي المسجد الأقصى آه الذي صلى فيه الرسول بالأنبياء وصلى فيه الرسل ألم تقرأ في ال- ال- الحرم المكي أو الحرم النبوي الشريف؟
نعم نعم آه، قرأنا كثيرا في الحرم المكي والحرم المد- المدني ولكن القر- القراءة هناك بتصريح يعني بإذن يعني مش أي قارئ يروح يقرأ لما يصرحوش إلا إذا كان بتصريح من هو القارئ آه الذي آه يستهوي فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تلا- آه أن يستمع إلى تلاوته ويعني آه طبعا آه قارئ آخر غير آه غير فضيلتك يعني أنا أحب أن أسمع كل قارئ ما دام ملتزم بأحكام القرآن وتلاوته أحب أن أسمع آه، طبعا دي إجابة دبلوماسية بقى من شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء مش ممكن هت- هتزعل حد يعني طبعا لأن كلهم إخواننا وأهل فضل وندعو لهم بالتوفيق آه، طب من الجيل القديم نقول مين اللي كنت بتحبه؟
وكنت أحب الله يرحمه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وكنت أحب الله يرحمه الشيخ مصطفى إسماعيل والله يرحمه الشيخ محمد رفعت من الجيل اللي يعني اللي كان قريب يعني قريب مننا لكن قبل كده في أجيال طبعا برضه مشهورة ما كناش يعني نذكرها طب من الجيل بتاع فضيلتك؟
آه، لا فيها كان الله يرحمه الشيخ البهتيمي والشيخ محمد صديق المنشاوي و في يعني اخواننا رحلوا الى جوار ربهم فكانوا قراء برضه من القراء يعني ممتازين ومن اللي موجودين بقى دلوقتي متهيألي ما فضلش من الجيل القديم أو جيلك آه، غير الشيخ البنا والشيخ شعيشع اه هم دول اللي تقريبا من جيلنا دول اللي بخ- م- موجودين يعني اه هم الشيخ البنا والشيخ شعيشع نعم طب من الجيل بقى اللي اللي بعد كده بقى الحديث بقى اللي طالع ده آه، بتحس مين اللي- الصوت اللي بتحس ان هو يع- يعني آه، يزين القرآن بصوته والله في عدد كثير يعني في عدد كثير من اخواننا في اصواتهم حلوه وجميله برضه يعني أقربهم إلى هذا الترشيح مين؟
آه، ما انا دلوقتي يعني ما اقدرش يعني انت عارف يعني الانسان بقى يعني باعتبار دلوقتي يعني نقيب وشيخ عموم المقاله المصريه آه، ما اقدرش يعني اقول اسم فلان آه، يزعل الثاني او يتاثر طيب مين اللي فضيلتك آه، يعني صاحبته معك في آخر رحلة صاحبت فيها أحد القارئين؟
انا صاحبت الشيخ كنت في باريس من شهرين ثلاثه كده ف يعني آه، صاحبت معي الشيخ احمد الرزيقي أحمد الرزاقي طيب آه، بالنسبة لسفرية باريس دي آه، فضيلتك ما حكيتلناش عنها دي دي كانت بمناسبة ايه وفين؟
والله هي كانت في مسرح اسمه مسرح الأندريه واللي خارج باريس وكانوا هم طبعا الفرنساويين بيهتموا قوي بالثقافة العربية أو أي ثقافة فكانوا عاملين في العام الماضي يعني آم، احتفالات بالمشرق للمغرب العربي هذا العام عملوه للمشرق العربي فكان من ضمن برامجهم آه، تلاوة القرآن وابتهالات وتوشيح دينية وأذكار وطرق صوفية ذكر وبتاع وحاجة زي كده يعني المسلمون الذين يعيشون في باريس ولا الفرنسيون؟
فرنساويين أجانب ولكن اللي حضروا نصهم فرنساويين ولكن أصحاب الدعوة فرنسيين أصليا مش م- يعني مش مسلمين طب ايه يعني تعليل هذا؟
الثقافة بيحبوا هم يعني يبقوا يتعرفوا على الدين الاسلامي
وحضر طبعا فرنساويين مسلمين حضر يمكن تقريبا ما يقرب من 4000 نفس نصهم أجانب ومن ضمنهم طبعا أصحاب الحفلة والنص الثاني أجانب مسلمين ومسلمين غير أجانب يعني زي ما تقول ليبيين آه، مغاربة جزائريين حضروا الاحتفالات دي كده قرأت ساعة أنا في الأول ولكن الساعة دي قرأتها لا تسمع صوت يعني لا واحد مولع سيجارة ولا حد يتكلم لا، كأن على رؤوسهم الطير فأنا طبعا قرأت الساعة كاملة مضبوطة حسب البرنامج بتاعي آه، بعد ما خلصت أنا دلوقتي مش عارف بقى أنا يعني هل هم يعني مستجيبين للتلاوة ومستريحين ولا متضايقين ولا إنما بعد ما خلصت التلاوة آه، ابتدأوا تصفيق حوالي عشر دقائق متتالية آه، انا يعني ارتاحت نفسي وقلت دول يعني ما دام كده يبقى يعني مبسوطين الحمد لله حتى ان السفير المصري تاني يوم بيقول لي انت عملت عمل يعني آه، من فضل الله كان عظيم حتى مجلة الاكسبريس والمجلات ال- آه، الفرنسوية علقت وقال الراجل اللي قرا ده قرا ساعة كأنهم مر- كأنهم خمس دقائق
آه، هل فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يحتفظ في بيته بمكتبة كاملة لتسجيلاته؟
نعم بس حديثة يعني مش قديمة التسجيلات القديمة مش موجودة بقى موجودة زي ما بيقولوا باب النجار مخلع ما حدش يخلي لنا تسجيلات انما انا مسجل المصحف المرتل طبعا بصوت القاهرة ومسجله مجودا في صوت القاهرة وسجلته برضو على الان موجود عندي برواية ورش ده مخصوص عندي انا يعني لسه لا يعني آه، يعني لسه ما نشرش هل في دولة ما رحتهاش؟
الا اذا كانت دول يعني آه، غير آه، مسلمة لا من دول العالم الإسلامي كلها زرتها؟
ما في دول آه لا دول العالم الاسلامي زرتها كلها في دولة يعني بل غير العالم الاسلامي يعني أنا رحت امريكا 14 ولاية في امريكا فيها مراكز اسلامية قرأت فيها في آه، جوهانسبورج آه، اسمها مدينة جنوب افريقيا اه وباريس أهو.
وباريس ولندن واسبانيا والهند يعني دي بلاد آه، مش اسلامية لكن فيها جاليات اسلامية كثيرة فقرأنا فيها القرآن معلش ما رحتش الفلبين ما رحتش الصين هذه وان كان يعني برضه فيها جالات اسلاميه لكن ما رحتهاش رحت اندونيسيا انا معلش اندونيسيا وزرت فيها ولايات كثيره برضه ماليزيا يعني اغلب بلاد العالم رحتها يعني حتى يعني الانسان مع كثره البلاد يمكن ما يذكرش ال- البلاد اللي سافر لها آه، الحقيقة طبعا يعني آه، برضو في الحديث الشريف ان الله يأجر آه، قارئ القرآن بكل حرف عشر حسنات فطبعا يعني احنا نرجو ان تكون آه، بعض ال- الايات التي تلوتها فضيلتك في هذه السهرة آه، ان تؤجر عليها بهذا الثواب العظيم ونبقى ساهمنا في زيادة رصيد حسنات فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون
الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم احسنتم فضيله الشيخ عباس عبد الصمد احسن الله ويعني فعلا آه، كان ختامه مسكا وده مسك الختام فعلا آه، آه، لهذه السهرة التي التقينا فيها مع فضيلة آه، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب محفظي وقراء القرآن الكريم ونرجو أن يعيد الله علينا رمضان من كل عام بالخير واليمن والبركات إن شاء الله ونلتقي مع فضيلتك دائما على خير
نفعنا الله وإياكم بالقرآن وجمعنا بكم دائما على مائدة القرآن